أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا في الصميم يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا وتسابونا يا مرحبا اهلا وسهلا شرفنا دايما اهلا
أعزائي المشاهدين كما عودناكم وعودتونا حوارنا مليء بالمفاجآت ودايما يستند على الدلائل الثابتة والبراهين اللي ما مش ممكن ينكرها اللي له عقل واتكلمنا في حلقات سابقة وكانت سلسلة عن حلقات عن شخصية محمد ومين هو محمد ده وحقيقته ايه واتكلمنا عن المؤثرات في حياته ثم بعد كده اتكلمنا عن الشخصيات المشكلة لتوجهاته وبدأنا في الحلقة السابقة اننا نتكلم عن الراهب بحيرة فممكن أتسابونا تراجع معانا الكلام ده عشان نبتدي الحلقة آه، ديت على فريش وخصوصا ان يكون ناس جداد جايين يسمعونا بالتاكيد اشكرك آه، الحقيقه ان آه، الشخصيات المشكله لتوجهات محمد كانت في ذلك الحين كثيره منها آه، الراهب بحيره منها آه، قس آه، ابن ساعده منها القس ورقه بن نوفل وخديجه زوجته الاولى والشاعر زيد آه، آه، ابن نوفيل والشاعر اميه ابن ابي الصلت وفي الشخصيات اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت وظهر لها تلميح من الناس في ذاك الحين من خلال يقولون انما يعلمه بشر ولقينا المفسرين بيقولوا ان البشر دول المعينيين كانوا جبر وبلعام او يعيش او يسار او سلمان الفارسي او ابو ميسره او عداس او عابس الى اخره نعم والآية اللي بتقول قالوا أساطير الأولين تملى عليه واتكلمنا من الحتة دي أن الوثيقة اللي أنا حصلت عليها وربنا حطها قدامي ووثيقة مدروسة آه، في الجامعات وأهم واحد قام بهذه الدراسة اسمه ريتشارد جوتهيلد آه، جيمس هوراتيو والموقع موضوع موجود اهوت واللي عايز يستزيد في المراجع يخش على امازون dot com علشان خاطر يقدر يلاقي 140 موقع عن هذا الامر عظيم عظيم جدا يا وتسابونا آه، قدسك كنت آه، ذكرت قبل كده ان بحيرة قال حاجات في الوثيقة ديت عن الاسباب الحقيقية لورود آه، اللي هقولها دلوقتي جمل القرآن لان ما نقدرش نقول ايات بعد كده بعد ما بعد ما شفنا الوثيقة اللي مع قدسك ديت آه، لورود هذه الجمل القرآنية فإحنا نعرف برضو أن في حلقة سابقة في حوار الحق كنت كلمتنا عن لفظة الصمد وأنها لفظة عبرية هصماد تفيد معنى ودلوقتي في عندنا عايزين نشوف دلوقتي الآية أو الجملة القرآنية اللي بتقول قل هو الله أحد الله الصمد هل عندك ليها تفسير؟
آه، أس- الكلام اللي بيقوله بحيرة هو طبعا بالعبري كان لها معاني احنا قلناها وبالقبطي كان لها معاني ابنا قلناها وبرضه جبت المعاني اللي قالها المفسرين ال- المفسرون المسلمون نعم زي ابن كثير والقرطبي و- والطبري الى اخره نعم.
فكل المفسرين المسلمين قالوا ان معناها الصمد الصامد اللي ما فيهش تجويف الذي لا ياكل لا يشرب لا يتحرك نعم.
خدت بالك فمن هنا آه، فعلا آه، كان بيتفق ده دليل على انه اتفاقهم مع آه، بحيره اللي قالوا في هذه المذكره آه، او في هذه الوثيقه صفحه 60 ومن سطر 9 الى 14 فبحيره بيقول قلت له هذا عندما انقطع رجائي فالله فتجرأت على الله وشبهته بالذي كانوا يعبدونهم وجعلته صمد لا يسمع ولا يبصر كمثل الحجر نعم فده فكر بحيرة لما اداله ال- الفكرة ديت ويظهر عن هذا يعني تنقلت الفكرة نفسها عظيم م- ممتاز جدا دلوقتي ماذا قولك عن الجملة القرآنية القائلة قالت اليهود يد الله مغلولة فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ايوه آه، حلو قوي انا مبسوط بانك انت يعني بتحول الفكر الى حقيقة وهو الجملة القرآنية أي التي تقرأ نعم.
في القرآن فقالت اليهود آه، اتكلم عنها بحيرة في صفحة 62 ومن السطر 13 إلى سطر 15 بيقول أعني بذلك قول اليهود في المسيح على الصليب خلص آخرين أما نفسه فلم يستطع أن يخلصها نعم
انزل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن
نعم بيكمل ويقول وقد أرادوا بذلك الاستهزاء بالمسيح وأنه عاجز لا قدرة له فقلت له قالت اليهود يد الله مغلولة فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا يعني إذا الكلام بيرد حاجة تانية واضح.
خالص.
عظيم جدا طيب آه، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
الجملة القرآنية ديت وردت في الأسباب النزول الحقيقية في صفحة 63 من آية 3 من سطر 3 إلى سطر 5 قال بحيرة أردت بذلك توضيح صحة الكتاب المقدس وعدم تغييره أو تحريفه الحقيقة يا أستاذ أحمد الفكرة مش بس ذكر أسباب نزول نعم لكن الوثيقة ديت و- و- وظهر فيها حاجات تانية أسئلة كان بيسألها محمد وبحيرة بيرد عليه مهم.
واخد بالك؟ فديت حتة مهمة كمان وجديدة بالنسبة آه، للمشاهد انه يعرفها وبالنسبة لي ان انا كنت اعرفها بصراحة لان الوثيقة دي كشفت حاجات كتير قوي طب آه، قدسك قريت الوثيقة ديت ممكن تذكر لنا منها أمثلة اه في الوثيقة في صفحة 64 من سطر 6 الى سطر 15 طبعا انا مصور الوثيقة نعم وعشان كده من معموله بال... بالطول يعني صفحتين متقابلتين نعم ففي صفحه آه، 64 ومن سطر 6 الى سطر آه، 15 اللي انا معلم عليه بالاصفر ده كله الكاميرا ايوه thank you very much اهو جاء في الوثيقه ديت قال محمد لبحيره كيف ابتدي ان اعمل بينهم دينا وشريعه فقال له بحيره لا بد ان تفرض عليهم فروضا وتستن لهم سننا فتكون خفيفه سهله نعم قال محمد لبحيرة أصحابي عرب بادية جفاه لم يعتادوا صوما ولا صلاة ولا شيء يتعبهم فقلت له لن يستوي لك أمر ولا يتم إلا بأن تبتدئ تأخذهم بالصوم والصلاة وتقيم عليهم رسوما حتى يعلموا ويتيقنوا أنك نبي مرسل إليهم تأمر وتنهي ولك شريعة معلومة وإلا فلن تقوم لك مملكة ولا يستقيم لك أمر ولا يثبت لك حال ده كلام بحيرة اللي موجود في الوثيقة عظيم كلام محمد بقى إيه
نعم يعني دلوقتي اه بحيرة قال له الكلام ده محمد قال له إيه اه كويس في الوثيقة نفسها في صفحة 64 من سطر 15 و16 وتكملة الكلام نعم قال محمد للراهب بحيرة أرأيت إن أمرتهم إن أمرتهم بالصوم والصلاة وهم لا يطيقونه كيف أعمل ولم يتهيأ لي أن أكرههم فقال له في نفس 65 بقى تقول لهم صوم صوم من الغداة إلى الليل نعم.
ثم كلوا من الليل إلى الغداء حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال لي إن أمرتهم بالصلاة ولا يطيقونها لأنهم لم يعتادوا فكيف أعمل فقلت له ت- تصفهم صفا صفا وراءك وأنت قدامهم وإذا كثروا تجعلهم صفوفا ثم تتقدمهم أنت تصلي بهم فإذا أنت نكست رأسك نكسوا رؤوسهم وإن أنت رفعتها رفعوا رؤوسهم وإن سجدت سجدوا وإن قمت قاموا فإنهم يتعلمون ويعتدون وهذا ليس فيه تعب وترسم لهم ثلاث ركعات
عظيم يعني دلوقتي قدسك بتقول لي ان الراهب بحيرة هو اول استاذ علم محمد هل في امور تانية في الوثيقة ديت غير اللي انت قلته عايز توضحها لنا آه بس دي استدراك اتفضل.
مش أنا اللي بقول لك أنا بقرا لك من الوثيقة حبيبي طب انا اسف مش أنا اللي بقول آه، أنا ماشي.
مش مؤلف عظيم ماشي جاء في صفحة 65 سطر 11 يقول بحيرة ورسمت له كل أمور الصلوات ثالوثا علمته في الصلاة كيف يصلي وجعلت بدايتها ثالوثا أول ما يقوم للصلاة يبسط يديه ويقيمها عند أذنيه تحقيقا للثالوث ممثلا في يديه ورأسه يبقى دي ثلاثة وفي صفحة 66 سطر واحد يقول ثم جعلت كل ركعة تثليث في نعم.
الصلاة ينكس رأسه ثم يخر على الأرض ساجدا ثم يقوم هذه برضو ثلاثة وفي صفحة 66 سطر ثلاثة وأيضا حققت الثالوث الموحد عند تمام صلاته يحول وجهه إلى يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يحول وجهه إلى شماله ويقول السلام عليكم ورحمة الله ثم إلى قدام ويقول نفس الكلام يبقى ثلاثة برضه طب دي- دي دي حاجات غريبة عجيبة فعلا يعني آه، ما تصورتش انها ممكن تكون بالدرجة دي في حاجة تانية آه، قدسك ممكن تضيفها من الوثيقة اه من الوثيقة دي حلوة دي كانت تلحق نفسك نشكر ربنا جميل صفحة 66 سطر 3 وأيضا حققت الثالوث الموحد عند آه، سوري آه، 66 ف- من 4 ل 6 يقول بحيرة الراهب وبرهنت له القول اللهم إنك السلام ومنك السلام وإليك السلام يعني الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين وفي صفحة 66 سطر 9 ل 15 قلت له لا يجوز صوم ولا صلاة إلا بالطهر والاغتسال بالماء الطاهر فقال لي وكيف هو الطهور والاغتسال بالماء الطاهر علمني فقلت له تجعل الإناء عن يمينك وتمسح بالماء رأسك وداخل أذنيك وداخل فمك أردت بذلك الثالوث نعم
وفي صفحة 67 سطر 1 ل 4 ثم قلت له أما الطهر الكامل فهو أن تغسل وجهك ويديك ورجليك وأردت بذلك أيضا مثال الثالوث
يعني الوثيقة دي بتقول مش قدسك اللي بتقول الوثيقة دي بتقول ان المسلم بيعمل كده باسم الثالوث وهو مش واخد باله
هل طيب.
حد واخد باله؟
طيب ممكن تقول لي في ايه تاني دي آه.
وثيقة عجيبة جدا يعني ده حاجة غريبة صدقني أنا انذهلت لما شفتها بس لولاش إنها محققة علميا آه، في الجامعات أنا ما كنتش آه، عرضتها على ال على ال لأن أنا بحب الأمور موثقة طبعا في آه.
صفحة 67 آه، يقول الراهب بحيرة آه، يقول الراهب بحيرة ثم قال لي كم أفرض عليهم من الصلاة في كل يوم وهم قوم لم يعتادوا الصلاة فقلت له افرض عليهم سبع صلوات في كل يوم مثل النصارى فقال لي ما يطيقون ولا يقدرون ولا يطيعونني ولا يقبلون مني مثل هذا الكلام فقلت له إذا قصر لهم الصلاة ثلاث دفعات بركوع وتكون خمس صلوات في اليوم الواحد كالآتي أولها في أول ساعة من النهار يقال لها عندنا أن نحن النصارى الصلاة الأولى فسمها أنت لهم صلاة الفجر والثانية يقال لها عندنا السادسة من النهار فسمها أنت لهم صلاة الظهر والثالثة عندنا يقال لها التاسعة من النهار سمها أنت لهم صلاة العصر والرابعة آخر النهار تسمى عندنا الغروب وسمها أنت لهم المغرب صلاة المغرب والخامسة عندنا بعد المساء تسمى صلاة النوم سمها أنت صلاة العشاء هذا الكلام بحذافيره موجود في الوثيقة طيب احنا لسه مخلصين رمضان وامتلأت البطون بما طاب فهل في الوثيقة شيء عن الصوم اه بالتاكيد الحقيقه الوثيقه دي جامعه شامله ما تركتش حاجه في صفحه 69 ومن سطر ثلاثة إلى آخره يقول ثم رجع إلي محمد وقال لي كم أفرض عليهم أن يصوموا وهم لا يقدرون لا يقدرون على صوم فقلت له افرض عليهم شهرا ليعرفوه ويثبتوا عليه فقال لي ما يعرفون الشهر ولا يدرون متى أوله ومتى آخره لأنهم بادية فقلت له قل لهم صوموا م- على رؤية الهلال وافطروا على رؤية الهلال حتى لا يحتاجوا إلى عد أو حساب ده الكلام اللي جه في الوثيقة عن الصوم يعني عزيزي المشاهد أتسمع آه، أتسابونا أزدنا لو عندك من المزيد
في في الوثيقة مزيد في صفحة 97 أيضا قال محمد إن قومي فجرة وهم يحبون سوري مش هقدر أنطق كلمة اللي ما أحبش أنطقها بس طبعا المشاهد عارف حتى يمكن من غير ما استهجها ألف لام نون كاف ألف ح وهم يحبون الألف لام نون كاف ألف ح فقال له إيه قال بحيرة لأني أعلم أنهم قوم لا يطلبون إلا شهوة قلوبهم وفروجهم فأعطيته شهوته قلت له حل لهم مثنى وثلاث ورباع وما زاد على ذلك كان لهم حلالا وما ملكت أيديهم من الإماء ويكمل يقول قال محمد إن سألوني عن الجنة فأي شيء أقول لهم فرد عليه وقال له قل لهم أنهم يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون الكلام ده في صفحة 32 وسطر 5
طيب آه، لحظة واحدة بقى خليني أتعدل ايوه اتفضل
اديني اللي جاء في الوثيقة عن الجنة عن الجنة نعم ماشي حبيبي جاء في الو... في الوثيقة عن الجنة آه... أن بحيرة قال لمحمد قل لهم إنه يعد لكم جنة لأن هم بيسألهم على لو سألونا عن الجنة وكده فإن سألونا عن الجنة في أي شيء أقول لهم فقال له قل لهم إنه يعد لكم جنة تجري من تحتها الأنهار وتكونوا خالدين فيها أبدا وفيها فواكه موضوعة وفيها لحم طير مما يشتهون وكمل قال فقال لي يا محمد إن سألوني عن الأنهار التي في الجنة فأي شيء أقوله لهم فقلت له قل لهم أربعة أنهار تجري في الجنة نهر من ماء ونهر من عسل ونهر من لبن ونهر من خمر لذة للشاربين وفي صفحة 73 سطر 6 ثم أنه قال لي إن سألوني عن الجنة فيها نساء نتمتع بهن فأي شيء أقول لهم قال له قل لهم أن فيها حور عين أن فيها حور عين حسان يلتز بهن الرجال أبكار كالأقمار لم يمسسها إنس ولا جان
طب يا قدس أبونا أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة آه، أنا على يقين إنك برضو مذهول في ال- زي- زي ما إحنا كده ففي حاجات تانية جت في الوثيقة ديت من الحاجات المشهورة اللي يعرفها المسلمين ده انا بتمنى ان انا اقرا الوثيقه سطر سطر وكلمه كلمه صدقني لا ابدا اطلب بكل سرور في صفحه 98 سطر 13 نعم.
والى صفحه 99 سطر 2 قلت له سبحان الذي اسرى بعبده يعني يقو- قل لهم م.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وجعلت على كل من يجيء بعده لا يقف على هذا الموضع ولا يدركه قلت له أس- أسرى به ليلا لأنه ما طلع ولا نزل ولا تنبأ ولا أرسل فليلا ما حدش شافه في الكتمان يعني كتمة
طيب آه، أقول آه، قدسك إيه بخصوص زوجة آه، محمد وزواجه من امرأة ابنه المتبنى زيد بن حارثة هل ورد عليها شيء؟
أنت خجلان ليه طيب أنا موضوع يخجل بصراحة لا لا لا حياء في الدين الإسلامي فما فيش مشكلة مع إن الحياء شعبة من الإيمان بس ماشي لا ما هو دي فرق يعني هي هذه نقرة وتلك نقرة نعم فقد حوت الكثير من أسباب نزول الكثير من آيات القرآن جاء في صفحة 99 من سطر 5 إلى 13 قال أبو حيرة أتاني محمد يوما قائلا مررت على بيت أحد أصحابي وهو زيد فصحت به ورأيت زوجته فشغفت بها فأحب أن تدبر لي هذا الأمر فقلت له سوف أكتب لك آية حتى لا يكون عار عندهم وتقول لهم نزلت هذه الآية مع جبريل فكتبت له فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
آه،
كتير في حاجات كتير أنا مش عارف طيب نهاية آه، اللي اسمه بحيرة دوت كانت إيه؟
ك- كانت ايه إيه؟
آه، تقول الوثيقة أيضا في صفحة 94 أن بحيرة أقر بشر ما فعل وندم عليه ولكنه أعلن يأسه من مراحم الله قال بالضبط أنا أخطأت خطية شنيعة وليس لي بعدها من المغفرة وده اليأس وذلك بأني ابتديت له أي لمحمد بأمر شنيع اتبعت هواي وعملت ما ساعدتني عليه نفسي الخبيثة وألقيت بنفسي في نار لا يطفأ لهيبها وجعلت الباطل حقا وأطلقت على على خراف المسيح ذئابا ناهشة وأفاعي وسباع كاسرة احفظ يا رب.
فمن عمل هذا الذي وصفته هو بيكمل ما يرجو بعد ذلك من الله ومن مسيحه الذي أرسله لخلاص العالم لا يرجو رحمة وهنا يأسه ده طبعا ده, ده انسان مخطئ ده انسان مخطئ مش ممكن طيب آه، تعليقك على ده ايه يا تسيبونا على, على- الكلام على اللي بحيرة اتقال ده نفسه.
اه الحقيقة أنا تعليق على ذلك أن بحيرة ما كانش الوحيد يعني مش الوحيد اللي غلط الغلطة دي قبل منه يهوذا الإسخريوطي نعم كان تلميذ للمسيح من ضمن الاثناشر خان سيده وسلمه للصلب نعم.
وبعد كده راح ندم في الآخر من رحمة ربنا ويأس كانت النتيجة إنه راح شنق نفسه أنا أرجو من المهتمين بمعرفة الحق والحقيقة إنهم يدخلوا على المواقع بتاعت هذه الوثيقة ويشوفوا الكلام اللي بيتقال عنها من كل الجوانب لأن دي دراسة علمية من كل الجوانب وسيبك من الدراسات دي كلها وبص في الوثيقة وبص في القرآن الكلام مطابق ولا مش مطابق أرجو من علماء الأزهر الكرام أنهم يدرسوا الموضوع ويقولوا لنا رأيهم امين سمعتم النداء ارجوكم ادرسوا واسالوا وقدس ابونا زكريا جاهز يا ريت دلوقتي يا قدس ابونا آه، تاخدنا من المواضيع دي كلها نرميها على جنب وتدينا نبذه روحيه من كلمه الله
بالتأكيد آه، بناخد من الكتاب المقدس من رسالة العبرانيين أصحاح اثنين و من آية اثنين لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة شوف اللي كل آية اللي جاية فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار أو الراجل بحيرة وقبل منه يهوذا الإسخريوطي أهملوا خلاصهم وانجرفوا وراء أهوائهم وشهواتهم وكانت النتيجة أن يهوذا سلم المسيح للصلب وبحيرة الراهب أيضا سلم المسيح للمهانة وسقطوا في اليأس كيف سؤال على فكرة السؤال ده في الكتاب المقدس لا إجابة له سؤال بلا إجابة كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقداره حد يقول لي الإجابة ملهاش إجابة يعني لا نجاة إذا سيبونا من بحيرة وسيبونا من يهوذا الإسخريوطي وسيبونا من الناس دول كلهم خلينا أنا وأنت خلاص المسيح مقدم ليك غالي وثمين كلفه الدم الغالي والموت على الصليب ليعطيك خلاصا وحياة أبدية بدافع من حبه وهدف خلاصك وغفران خطاياك وليعطيك حياة أبدية هنية ما هو موقفك يا عزيزي المشاهد سمعنا الكثير الآن من هذه الحلقات ويمكن صرت ويمكن اتبسطت ويمكن عارضت ويمكن عملت اللي عملته لكن أنا السؤال المهم ماذا فعلت بصليب المسيح ماذا فعلت بيسوع المصلوب المسيح جاء ليخلصك جاء ليفديك جاء ليكفر عن خطاياك أحبك وأحبك إلى المنتهى هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هل تقبل المسيح وخلاصه أم أنك ستعمل مثل بحيرة ومثل يهوذا الإسخريوطي لا سمح الله اقبل المسيح للكل مسيحي مسلم درزي ملحد أي بني آدم الآن يسمع هذا الكلام الله بيدعوه دعوة شخصية وخاصة تعال إلي لأني فديتك التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض يسوع بيحبك ومات على الصليب حبا فيك وهو الآن بيهتم بيك ويدعوك إلى خلاصه لتنال حياة أبدية معه دعوتي لكل المشاهد قول كده معايا يا رب أنا بقبل حبك بقبل فدائك وخلاصك ادخل إلى قلبي وحياتي وخليني ابن ليك آمين امين يا وتسابونا آه، بنشكر آه، جناب القمص زكريا بطرس شكرا يا وتسابونا شكرا الحمد لله
أعزائي المشاهدين إخواني من المستمعين الإسلام هو دين الفطرة نعم أنا معاكم الإسلام دين الفطرة إيه هي فطرة الإنسان زنا دعارة حعارة سرقة قتل سلب نهب فالإسلام دين الفطرة يجب عليك أنك تترك الفطرة وتؤمن بالمخلص اللي دفع حياته وفداك بدمه تمن ليك وليا أنا قبليك كلنا الخطاة أرجوكم فكروا في الكلام اللي سمعتوه وراسلونا إذا كنتوا عايزين تعرفوا أكتر راسلونا على ال website اللي هيظهر إذا كنتوا عايزين كتاب مقدس اكتبوا لنا إذا كان عندكم أسئلة ابعتوا لنا الأسئلة وهيترد عليها سلام المسيح لكم وإلى لقاء في حلقات أخرى